تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الأحبة استقرار البيوت هدف سامي وعالي وهو الذي سينتج لنا الجيل المنشود الذي يخرج هذه الأمة من ذلها ليس عندنا أزمة موارد ولا أموال ولا أرض إنما عندنا أزمة رجال هذه أزمتنا الحقيقية لما علم أعداؤنا ذلك أفسدوا علينا النساء بالقرارات والمؤتمرات حاولوا أن يخرجوها من سلطان الرجل بتصير كالمرأة, كالمرأة الأوروبية هي الآن كل يوم يأخذوا من صلاحيات الرجل واحد مرة صلاحية واثنين وثلاثة وأربعة أخشى أن يأتي زمان يجعلون العصمة بيد المرأة بكل هذا في بعض الفقهاء جعلوا العصمة بيد المرأة إذا اشترطت المرأة ذلك ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم فإذا المرأة اشترطت أن تكون العصمة لها فهذا شرط بنت المرأة الزواج عليه فلا ينبغي أن يهدر ونحن نرد على ذلك ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصح من جهة النقل والإسناد من هذا الحديث قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ليست العبرة بما اتفق الناس عليه بل العبرة بما أقرهم الله عليه وهذا قطعا باطل لأن كتاب الله على خلافه الرجال قوامون أنت عارف كلمة قوام دي مش الرجال قائمون قوامون ليه؟ لأن المرأة تحتاج في كل لحظة إلى قوامة وتحتاج في كل لحظة أن يقوم الرجل بأمرها لأجل هذا كل تصرفات الرجل إنه قوام قوام قوام ليه؟ لأن القوامة دائمة لا ينفك الرجل عنها أبدا فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء هذه دليل أن العصمة بيد الرجل ثم السنة العملية التي مضت في خير القرون ثم الذي تلاه ثم الذي تلاه إلى القرون المتأخرة وكلهم مجمعون على أن العصمة بيد الرجل ولقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة إذا الرجل له صلاحيات ليست مطلقة لكنها مقيدة بشيئين بالمعروف وبالاستطاعة فلا يجوز أن يأمر الرجل امرأته بغير المعروف بالمنكر محرمات ثم لا يجوز لها إن كان معروفا أن يأمرها بفوق استطاعته بما هو فوق استطاعته هم بيحاولوا يخلصوا المرأة من سجن الرجل عشان تصير كالمرأة الأوروبية هناك في المؤتمر الاخير اللي حضرناه الاسبوع الماضي في امريكا عملت عينه على الزوجات الامريكيات المسلمات طبعا مش الكافرات الكافرات في داهيه المناجحات المسلمات وجدنا ان كثيرا من بيوت النساء الامريكيات على حفا جرف نهار تكاد الانهار ليه؟ المراه كانت كافره نصرانيه يهوديه وبعدين اخذ راحتها من يوم ما اتولد ممنوع ابوها يضربها ولا يقومها ولا الكلام ده طبعا البنت حره فنمت وترعرعت على ذلك وعملت كل شيء يخطر على بالها وبعدين اسلمت لا تظن انها بمجرد ان تسلم اعتدلت تتعدل منين؟ إيه؟ اولا هي اعجميه وليست هناك كتب كافيه مترجمه باللغه الانجليزيه تفصح عن حقيقه الاسلام ولو كان هناك ستلبث فترة طويلة حتى تبحث وتقرأ وتفهم وإذا فهم فهمت سوف تغالب طبعها زمانا حتى تستقيم على النصوص عايشة فوضى طول عمرها أول ما بقى يبتدي يضبطها بقى ما تعرفش تنضبط ليه بدأت تخرج إنها 23 سنة 25 سنة 30 سنة فيعاني الرجال أشد المعاناة وتنتهي غالب الحالات بالطلاق ده ليه؟ إن المرأة فسدت الأصل المرأة قاعدة بنياننا وهي الملح إذا فسد الملح يبقى خلاص انتهى الأمر الذي ينسف هذه المؤتمرات كلها من جذرها أن تعتصم المرأة بدينها تكلم بقى عن الوفاء الوفاء في الزوجة مطلوب جدا تعرف المرأة كل ما تكون صبورة على ظلم الرجل تستقر البيت بخلاف العكس والمرأة كل ما تحب زوجها جدا يستقر البيت بخلاف العكس بخلاف العكس يعني انت عارف مثلا لو الرجل اللي بيحب المرأة جدا وهي ما بتحبوش بتهد البيت يجننه وبالاخر هتتطلق يبقى اذا المرأة عليها دور خطير في استقرار البيت يعني تكون وفية هو ده الحل ونذكر نموذجين أثنى على كليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النموذج الأول فهو ما رواه البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه في مطلع الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت كفلة الصبح ثم ذكرت تعبده في غار حراء إلى أن فجئه الوحي أو جاءه الوحي على الرواية الأخرى فرجع إلى إلى خديجة خائفا يرجف فؤاده فلما دخل قال زملوني زملوني أي غطوني ثم قال لها لقد خشيت على نفسي بص بقى الألفة لما الرجل لا يحتشم أن يقول لامرأته ما يحزنه حاجز الموجود بين الرجل والمرأة مشكلة كبيرة اللي هو يبقى سره في قلبه عايز يقول حاجة لماذا لا يفضي الرجل إلى المرأة؟ لأنه لم يرها موضعا لسره. احنا برضه بننبه النساء كركرات يتكلموا على طول. الرجل لا الرجل يحتاج ده ده المرأة نصف الثاني. كون الرجل لا يفضي للمرأة لسره في الغالب عيب في المرأة. ليست موضع سره. أول ما شكى شكى لها. قال لها لقد خشيت على نفسي قالت كلا بملء الفم ليس مثلك الذي يخشى عليه غيره لكن انت لا ثم عددت له اعماله الصالحات وهذا يدل على عظم فقهها رضي الله عنها خديجه دي لا يقدم عليها احد قط قط ابدا لا يتقدمها احد ابدا في هذه الامه على الاطلاق قالت كلا ثم أبانت عن فقهها كان لما يكون مكروه وواقع في خطوب بيفقد ثقته بنفسه يعني ممكن يكون انسان ناجح وبعدين يخطئ مرتين ثلاثه يسقط في الامتحان يسقط فينطبع عنده انه انسان فاشل مع انه ليس كذلك ليس كذلك يبقى الواجب اذا على من حوله ان يذكروه بمحطات النجاح التي احرزها قبل ذلك بالآخر كبوة لكل جواد كبوة ولكل صائم نبوة ألا تذكر نجاحك في اليوم الفلاني وفي المرحلة الفلانية وفي المكان الفلاني والكلام ده أنت لو إنسان فاشل ما نجحت فشل كما لكن هذه لكل جواد عثرة لكن أنت قم من عثرتك إذا الإنسان يحتاج وده فقه من فقه النفس مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن ثلاثة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت في النزع الأخير فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويل مش عايز يشوف ابنه ولا يشوف حبايبه وهو ماشي مروح والإنسان خايف من أعماله يخشى أن يأخذه الله بذنوبه فحول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا ابنه عبد الله بن عمرو صحابي جليل فقيه إمام لما لقاه في الحالة دي وهو مقبل على الله أحب أن يقبل على ربه وهو حسن الظن به ولذلك الميت نفس له في الأجل واذكر له أعمال البر ليلقى الله حسن الظن به فتحسن خاتمته مش مثلا يقول أعمل إيه في المصيبة اللي أنا عملتها حد قال لك اعملها مثلا أديك بقى رايح أهو شوف أنت هتعمل إيه مثلا فيلقى الله قانطا يائسا لا لما يتوجع من ذنوبه ويختلف اجتهاد شايف الموقف فلان وموقف فلان وموقف فلان وربنا سبحانه وتعالى يقبل الصدقه من العبد فيربيها كما يربي احدكم فلوه فده رب كريم غفور ودود كما يعني وهذا الامر قد يعتري اعظم الناس ايمانا مثل ما حدث لعمرو بن عاص وسفيان الثوري رحمه الله على سفيان احد ائمه الهدى كان بيحتضر فجاءه حماد بن سلمه وحماد ده والله الواحد مش عارف يقول ايه كل ما يذكر امام عايز يقول يقول كل الاوصاف فيه حماد بن سلمه ده قيل عنه لو قيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا عرفش يجيب عمل زياده رجل مستوفي كل طاقته في العمل فشم ابن الثوري بقى في النزع بقى فدخل عليه حماد بن سلمه فلما رآه سفيان بكى وانتفض فقال له حماد اسكن إنك قادم على الذي كنت تعبده وترجوه ابني اللي انت واقف طول عمرك بتصلي له وهربان كان هو هربان سفيان من الخليفه وهربان عشانه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتعلمت العلم وعلمت العلم انت قادم عليه خايف من ايه؟ اسكن فإنك قادم على الذي كنت تعبده فقال له سفيان يا أبا سلمة أتظن أن الله يغفر لمثلي وقال كما في الواقعة الأخرى لما كان بيموت وبعدين وضع حج رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة الهدى ومن مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ثقة ثبت جبل رحمة الله على يحيى فبكى سفيان هو في النزع فقيل له أتخشى ذنوبك فتناول كدنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتمة فينفس لمثل هذا الخائف مش وهو خايف تخوفه يطلع يائس لا ينفس له وده من فقه النفس فلما رأى عبد الله بن عمرو أباه عمرو بن العاص يائسا مش عفوا لا أقول يائسا إنما رآه حزينا مضطربا قال يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص ببشارات منها أنه شهد له بالإيمان ومنها أنه أراد أن يرسله إلى غزوة فقال يا عمرو أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا لتحرز مالا هتجيب شيء قال يا رسول الله ما على هذا تبعته أنا لو عايز فلوس مسألة مفتوحة أنا ما تبعتك لأجل المال فقال له يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح زعلش دي حاجة ما تعيبش تقول رايح هتجيب فلوس برضه رجل فقي ورجل فاهم ورجل واعي الفقراء هياكلوا جنبك ما هو احنا مصيبة الفقراء أن المال ذهب إلى سفهائنا هي المشكلة المال ذهب إلى سفهائنا واحدة رقصة تقعد تقول أنا عندي فلوس أشوف زيمبابوي أو أشوف سنغافورة انا بدي ضريب لدوله 3 مليون لما يكون المال مع واحد زي ديت يبقى فقراءنا يضيعوا ويجوعوا لكن لو ذهب المال الى الرجل الصالح اكل الفقير بجانبه فنعم المال الصالح ده رجل صالح عشان كده احنا برضه بنقول لاخواننا التجار ساعات واحد تاجر يجي في مجلس علمي زي ده يقول يا نفسي ابقى شيخ يقول كلام شل واقنع كده الناس وبلغ دعوه ربنا فيسيب التجاره بتاعته وما يبقاش شيء وانت لا تحسن هذا فيا اخي كن تاجرا مسلما علشان لما اقول لك هات الزكاه تقول خد كن تاجرا مسلما تعبد الله عز وجل باخراج هذا المال ولا تترك التجاره لكن خذ من العلم ما يقيم عبادتك توحيدك وصلاتك وقيامك يبقى اذا انت مطلوب منك تسال ليش مطلوب منك تسال؟ تكون ان تكون عالما او تكون طالب علم لا المساله دي اصلا مواهب انت في التجاره ممتاز تفضل في التجاره وتتقي الله عز وجل وتعرف فقه البيوع فرض عليك طالما بقيت تاجر تعرف فقه البيوع وكل اسئلتك تدور حول البيوع ليه؟ لان البيوع كل يوم مستجد حتى لا يدخل في مالك شيء من الحرام القصد ان الانسان من فقه النفس فقه نفسه ان يقبل على الانسان اليائس فينفس له في الاجل قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح قال له يا ابي الا تذكر انه قال لك كذا وكذا وكذا فلما قال له ذلك وتذكر الإشارات لأن الإنسان وهو حزين تضيع منه البدهيات ممكن وهو في غمرة الحزن ينسى جمالة اسمه لا تعجبوا ممكن لسه ينسى هو ابن مين البدهيات في الحزن بتروح والمواهب بتروح شوف عائشة رضي الله عنها الذكية الفقيهة العالمة لما حصل حديث الإثم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه فلما حست إن ده كأن اتهام لها إيه استغفري لذنبك يعني أنت كأنك أنت مصدق الكلام ده عليا قالت فقلص دمعي بتعيط بقى لها ثلاث أيام لحد ما دهونها دبلة وما عادش عندها دموع أول ما قالها الكلمتين دول ما لقتش قطرة من الدمع في عينيها قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ثم قلت لئن قلت انني فعلت والله يعلم انني ما فعلت لتصدقنني ولئن قلت انني فعلت والله يعلم انني ما فعلت لتصدقنني فوالله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل في الروايه الثانيه قالت وذهب عني اسمه نسيت ابو يوسف عليه السلام اسمه ايه؟ اسمه يعقوب نسيت بقى الموضوع ده ليه من الهم من الهم الذي ركبها كده الانسان المهموم تجد دايما ذهنه كليل مش عارف يفكر حزين يدخل للعباده ملهاش طعم ده دبلان فالانسان في الحزن بتضيع منه الابجديات والموت فمحتاج واحد يذكره فعمر بن العاص وهو بقى بيموت نسي بقى البشارات التي لا تنسى دي مش شهاده تقدير جايه من جامعه ولا جايه من قسم ولا جايه من شهاده النيل ولا شهاده مش عارف وفاء البتاع ده من النبي عليه الصلاه والسلام ده شيء لا ينسى ومع ذلك نسيه في غمرة الفزع والإقبال على الله فيقوم بقى الإنسان في اللحظات دي ينفس له قال يا أبتي ألا ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام راجع يرجف فؤاده وهو سب المتين المتين الذي لا تهزه العواصف دير يرتجف وقال خشيت على نفسي قال كلا وقعد يتفكروا بقى عشان خاطر يستجمع قوته قالت ليس مثلك الذي يخاف على نفسه إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق طيب خطوة كلمتين وبعدين اتخذت خطوة عملية هيا بنا نذهب لرجل مشهود له بالاستقامة والعباد وهو ورقة بن نوفل وكان ابن عمته ذهبت إليه إذا مهتمة به مش كلمتين وخلاص لا تعال نروح لورقة ثم قالت يا ابن عم انظر ما يقول ابن أخيك وذكرت الأخوة عشان تحنن قلبه الأخ أغلى من الابن صدقوني الأخ الظفر اللي يطيره برقبة الولد اوعى تبيع أخوك أخوك غالي اوعى تبيعه اغلى من ابنك قالت اسمع من ابن اخيك وديكم سمعتوا في كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم اخوهم نوح اخوهم هود اخوهم صالح اخوهم لوط اخوهم يعني هو اشفق الناس عليهم للاخ اسمع من ابن اخيك فلما سمع منه قال هذا هو الناموس الاكبر الذي كان ينزل على موسى عليه السلام إذا هذه زوجة وفية يضرب بوفائها المثل أحيانا بعض الناس الزوجات مثلا تقول لك الزوج لا وفي ولا بتاع عمال ده يضرب ويشتم الكلام ده فيحملها سوء خلقه على ألا تفي أو لها لا اصبري فإن العاقبة للمتقين هو لابد في يوم من الأيام سيرجع كل إنسان مهما كان مكابرا له لحظة صدق عن نفسه شوف يفضل غشيم على طول ويفضل مكابر على طول لما يحط راسه على المخده في يوم من الايام ويجد نفسه كده عمال يشتم ويضرب والكلام ده هو والمراه تقابل ذلك بالصبر وتطيعه وتفعل له ما يريد لا دي لا سؤال ليه انا بعمل كده والمراه دي صبوره صبوره على هذا الخلق وصبوره على هذا النشوز والكلام ده هو فيحمله ذلك ان يرجع لكن كلما ذكر سوء خلقها في مقابل سوء خلقه قال ما هي بنت الذين عملت كذا وكذا وكذا ده انا مش ناسي يوم رفعت ايدها عليا ثم قالت لي يا ابن كذا وكذا ومش عارف ويفضل مستحضر الشريط ده على طول ان السيئات ياكلن الحسنات عند الجماعه دول حسنه مش سيئه تاكل سيئه الاصل لكن المراه المفروض ما يكون لهاش سيئه في مقابل سيئات الرجل وسيرجع الوفاء يدق العنق لا أقول يلويه ولا الكلام يدقه دقا شوف خديجة رضي الله عنها التي وافت النبي عليه الصلاة والسلام بمالها ووقفت بجانبه وأحوج الناس إلى وفاء الزوجة هم الدعاة إلى الله مشكلة كبيرة لما يكون الرجل يدعو إلى الله وزوجته على خلاف مذهبه مشكلة كبيرة جدا إنما المفروض المرأة تسدد الرمية وتبني على بناء زوجها تكبر الطرف يعني مثلا آه النساء بيدخلوا عند الزوجات الدعاة اوعى واحدة تطلع من عند زوجات الدعاة بتسريحة شعر ولا بريحة عطر لا مثل هذا لا يعلم في بيوت الدعاة إلى الله كل اللي بيدخل بيت الدعاة يسأل سؤالا واحدا أين الطريق إلى الله ينبغي أن لا نحسن إلا هذا الجواب يجاب عن هذا السؤال تدخل المرأة إلى بيت الرجل المتصدر للدعوة لتسأل هذا السؤال نجيب ونحسن الإجابة لكن تطلع بريحة برفان وتطلع بريحة شعر وتطلع بطبخة والكلام ده كان ده ممكن يكون على الهامش بل على هامش الهامش ليه؟ المفروض المرأة تكون على مذهب زوجها أي امرأة على مذهب زوجها يستريحوا مع بعض ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا الجميل وهو سيد الأوفياء الذي لم يعرف عنه غدر قط ولم يعرف عنه هفوة قط لا دقيق ولا جليل على الإطلاق حتى وهو متغير وهو متغير وغضبان شوف حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار كعب لقيت ابن صبابة وعبد الله بن خطل والعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي صرش لقيت ابن صبابة وعبد الله بن خطل قبله واحد متعلق بالكعبة نزلوه ذبحوه وواحد ثاني في السوق قتلوه عكرمة فر ركب سفينة وفر بقي عبد الله بن أبي صرح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة اتبع عند عثمان وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة العامة كل الناس بقى يدخلون في دين الله أفواجا كله بقى جاي يبايع على الإسلام فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي صرح كان يسير خلفه وجاء عثمان وأنت عارف عثمان بقى كان له حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه ويدنيه ويقربه فجاء عثمان وبعدين عبد الله بن ابي سرح وراه فلما وصل عنده كده قال يا رسول الله بايع عبد الله وقام طلع من وراه فغضبان عليه لان عبد الله بن ابي سرح كان يهجو النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام له عنده حق كبير قال له بايع عبد الله ما رضاش يبايعه بايع عبد الله ابى بايع عبد الله سكت يعني وبعدين في الثالثه قبل منه الاسلام ثم التفت إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رشيد يفهم يعني إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه مش حد يكون بيفهم أنا سبت كده يقوم يخلص الموضوع فقالوا يا رسول الله هلا هل أومأت إلينا بعينيك غمزت لنا غمزة كده واخد بالك شوف غضبان يقول إنه لا ينبغي أن يكون أن تكون لنبي خائنة الأعين لأن غدر اسمها خائنة فلا يعرف عنه غدر قط وهو الذي علم الدنيا الوفاء فكان يلهج بذكر خديجة التي ما رأت عز الإسلام إنما رأت بوادره وأوله وما عاشت فيه فكان كثيرا ما يذكرها حتى واحد لما يحب واحد قول اسمه في كل حاجة كل حاجة بس شوف العمود الحلو ده ناعم قوي يقول زي جلد فلان واخد بالك آه الطريق ده جميل جدا بيفكرني بفلانه مثلا لو هو زوجها مثلا وهي وصيه ده العطر ده يقول اه والله ده فكرني بفلان كل حاجه يحصر اسمها يحصر اسم ليه؟ لانه يرى الدنيا به يرى الدنيا به كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قالته خديجه خديجه خديجه حتى قالت عائشه فذكرها يوما فجرت وقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشقين يعني عمالة تذكر بقى العيوب حمراء الشقين يعني اسنانها مخلعة مش ولا سنة عارف الاسنان والعين بيرسموا الابتسامة يخلي ملوش سنان لو ضحك كده تقطع الخلق ها ولو طلع لك الضلمة تبقى مشكلة حمراء الشقين يعني الاسنان بتدي شكل الابتسامة والعين ظل العين بيرسم الابتسامة مع الاسنان فعايزه تقول له ان هي اسنانها تتواقع بحيث انها لو ضحكت تشوف حته لحم جوه اسنانها لا ترى الا حمار اللثه ابدلك الله خيرا منها صغيره وبكر وجميله وحميراء وبيضاء وعروض عروض يعني بتحب جوزها جدا عشان كده نساء اهل الجنه ربنا قال ايه عروبا ايه؟ اترابا العروض اللي بتحب جوزها قوي امراه عروض ففين الصفات دي كلها من عجوز حمراء شقين هلكت في الدهر ده كانت اكبر منك ب 15 سنه فقال الوفي سيد الاوفياء لا والله ما ابدلني الله خيرا منها لقد واستني اذ حرمان الناس قلنا الوفاء ده والله عظيم وجميل ومريح واستني اذ حرمان الناس ورزقني الله منها الولد إذ منعنيه من النساء هي الوحيدة اللي أنجبت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحرائر فده وفاء المرأة لما تكون وفية تستجلب وفاء زوجها المثل الثاني الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل تعرفونه إن شاء الله كلكم جميعا وهو حديث أم زرع آخر واحدة في الكتيبة بتاع النساء دول المرأة الحادية عشرة التي وصفت زوجها قد يكون بعض الناس مش عارفين حديث أم زرع لا أسوقه لأنه طويل لكن خلاصة القصة إن في 11 ولية ها آه جلسوا في مجلس نميمة وبعدين أخذوا على بعض عهد إن كل واحدة تقول الصفة المميزة في زوجها ولا تكذب فواحدة بقى أغلبهم شتم العشنق الكلام ده واخد بالك لا ابث خبره اني اخاف الا اذره المهم اللي يشتم المهم اغلبهم شتموا واثنين ثلاثه بس اللي ايه اللي مدح لحد ما وصل الدور على المراه الحادية عشرة قالت زوجي ابو زرع فما ابو زرع شوف انا بقول لك المراه لما تكون اوفى من الرجل البيت يستقر البيت يستقر قالت زوجي ابو زرع فما ابو زرع تعرف حاجه عنه؟ ما ما اظنش تعرف حاجه عن الراجل العظيم ده انا بقى هقول لكم بقى الراجل العظيم ده صفاته هي بقى متطوعه قالت اناس من حلي اذني وملا من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي اناس من حلي اذني يعني هي كانت فقيره فجاب لها ايه ذهب في ودنها فكل بقى ما تتحرك وتقول لا ما تفضلش تقول لا كده بالفم تقول عشان ايه الذهب بقى يشفق روحه يجي كده واخد بالك اناسه من النوس اللي هو الايه؟ الاضطراب ولذلك يقال الناس الناس يعني ده رايح وده جاي ده رايح يمين وده رايح شمال ماشيين ماشيين في عكس الاتجاه عكس اتجاه بعض واخد بالك فيقال الناس وكتاب الجهاد من صحيح البخاري قال ابن عمر دخلت على حفصة ونوساتها تنطف الضفاير بتاعتها كانت حفصة مغتسلة وكانت لسه الضفاير بتنزل مية تنقط مية انما سميت الضفيرة نوسة لانها تتحرك مع رأس المرأة. واخد بالك؟ فبتقول اناس من حلي اذني، كانش عندها حلق قرب جاب لها. وملأ من شحم عضدي وكانت جلد على عظم فضل بقى ياكلها ويعلفها والكلام ده لحد ما ايه؟ ما ثمنت. وبجحني فبجحت الي نفسي، قاعد يقول لي يا ست الكل يا سندريلا يا سنيوره مفيش زيك الكلام ده لحد ما تبدأ وجدني كأن الكلام يبقى فيه محذوف عشان الكلام يبقى باين كأنه خارج مخرج التعليل بجحني فبجحت إلي نفسي مع أنه وجدني في أهل غنيمة بشق أهل غنيمة تصغير غنم يعني المال اللي عندها كان حقير ملوش قيمة وعايشة في حارة سد الحياة الشعبية دي العشوائيات مش ساكنة بقى في ميدان عام ولا في مكان متميز ولا بتاع لا في أهل غنيمة بشق شق جبل فنقلها نقلة كبيرة جدا نقلها بقى في آه الأماكن المتميزة وجداني في أهل غنيمة بشق فاجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق نقلها نقلة كبيرة جدا هي شوف كانت فقيرة ومزوقة بالأرض أهو أم نقلها نقلة كبيرة فجعلني في أهل صهيل كناية عن الخيل صهيل ده صوت الخيل وأطيط اللي هو صوت خف الجمل لما يكون محمل الجمل لما يكون شايل الحمل تعرف الخف بتاعه طري كده فلو الخف الطري ده اللي فيه مسافة يعني لين من تحت لما يكون ماشي على الارض تسمع صوت قط قط كده طول ما الجمل ماشي والجمالين هم اللي يعرفوا الكلام ده واخد بالك فجعلني في هذه الخيل وعطيت عطيت اللي هو الايه اللي هو صوت الخف في الجمل لما يكون محمل يعني اهل خيل وابل ودائس اسم يعني فاعل بمعنى مفعول اي مداد تعرف كصفة الله عز وجل حميد يعني محمود فعيل بمعنى مفعول حميد بمعنى مفعول حميد يعني محمود الدائس اللي هو الزرع اللي انت بتجيبه زي الغلة مثلا والشعير والفول فبتدرسه بالنورج او تجيب جرار وتقعد تمشيه على الرز والكلام ده دائس اي ما يداس يبقى هم اهل اراضي وزروع ومنق اللي هو المنخل وال- وما كان يقتني المنخل زمان الا العالم المرفهين انما سائر العرب كان يجيب ال- الشعير كده يدريه يروح منه ثلاث ارباع التبن يفضل ربع التبن ياكلوه مع الشعير واخد بالك؟ ايه ما كانش المتعذر فصل ايه؟ الفصل الدقيق لا دول بقى فصلوا وعندهم كمان منخل عمالين بقى يحللوا عشان ينزل دقيق ناعم اذا هم اهل رفاهيه فشوف يا اخي النقله الكبيره دي نقله كبيره جدا ما طلعتش بقى خسيسه قليله الاصل واخد بالك محدثه نعمه لا طلعت انسانه اصيله حفظت الجميل للرازق فجعلني في اهل صهيل واطيط وديس ومنافق فعنده اقول فلا اقبح انا في حمايته بقى اتكلم الكلمه ان شاء الله تطلع على ناحيه مش حد يقدر يقول لي ايه العبط ايه الهبل ايه العك اللي انت بتقوليه ده ولا حد يجرؤ يقول لي نص كلمه كل ما هو موجود ليه لان كرامه المراه من كرامه زوجها عنده اقول فلا اقبح حد يقول لي قبحك الله وليه الكلام اللي انت بتقول ايه ده حتى لو كان الكلام نشاز وارقد فاتصبح ما يقومهاش عشان تقول لي اعملي الفطار واعملي الاولاد الفطار ليه في خدامين انت نام يا ست الكل راح راحي ها وانا هجيب لك خدامين يخدموك نايمه بقى للضحى العالي واخد بالك يبقى اذا اكرمها ولا يستطيع احد ان يهينها عشان عارفين ان هو بيحبها وفي نفس الوقت جايب لها خدامين ايه يكفونها مؤنة الخدمة انت عارف يعني المرأة لما تكون عاملة نفسها مثل نسائنا بعد صلاة الفجر ما بتنامش قل الفجر وتبتدي بقى تعمل ايه شاطر ومشطر وما بينهما فول او فلافل انا معلش انا ملتزم بقى بتوصيات مجمع اللغة العربية ها ان احنا ما نقولش سندوتش لا نقول شاطر ومشطور وما بينهما فول فلافل سجق ها معلش اعذروني بقى في الاخيره دي فتبتدي بقى تعمل ايه الشغل دهوت يكون جوزها بقى كمان هو كمان عايز يروح الشغل تعمل له الفطار والبتاع والكلام ده خلاص اذا كان عندها عيل صحي من النوم عايز يرضع عايز مش عارف إيه، خلاص خلصت قصه النوم دي يبقى هي اللي عماله تخدم نفسها لا ده بقى جايب لها خدامين وهم شغالين وهي نايمه براحتها وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح لما يجيب لها عصير كده تشرب نص الكوبايه تعرف آه، عندنا مثلا كان يقول لك ايه ما تشربش ال- الكوبايه كلها خلي عندك ذوق يعني عشان ما تبينش لنفسك انك انت مفجوع محروم فكانوا يعتبروا ان من علامه الذوق انك تسيب شويه في الكوبايه مش كده ال- ولا انا ها كانوا يعتبروا ده من علامات ولاد الز- الزواج الناس الذوق يعني يسيب شويه كده واخد بالك والمثل بيقول لك اللي يلحس الطبق يبقى ما شبعش وفي ناس فاهمين المسألة غلط كان لما ياكل من ال- ال- الصحن كده يبعثر الرز يقول إن ده دلالة على العز. يعني باكل ولسه الحلة مليانة وبتاع وببعثر يعني مش هاممني. واخد بالك؟ آه، هي بقى لما كانت تيجي تشرب عصير بقى ما كانتش تشرب بالكوباية. العصير كتير هتقوم تشرب مثلا إيه رشفتين ثلاثة أربعة وتسيب إيه تلت الكوباية ربعها كده. أدي معنى أشرب فأتقمح. يقال بعير قامح أي إذا ورد الماء فرفع رأسه زهدا في الشرب واخد بالك وفي رواية أخرى اللي هي في البخاري بقى البخاري أشار إلى تقنع قال وأشرب فأتقنح يعني يشرب لحد ما يتنح ها ادي معنى انتوا بتضحكوا ده تعبير ده- ده صحيح ده صحيح يعني اتقنح يعني ايه يجبر على الاكل والشرب يبقى الفرق بين قامح وقانح أن القامح بالميم هو الذي يترك الشرب زهدا فيه من تلقاء نفسه أما المتقنح فهو الذي يجبر على الأكل والشرب فهي مثلا تشرب آه، نص الكوباية يقعد يتحايل عليها طب كمليه أنا كده هبقى سعيد طيب علشان خاطري طيب كذا مش عارف إيه طيب قولي لي أعمل لك إيه وتشربيها ها واخد بالك حد بيعمل الكلام ده فالمرأة حاسة بنوع من الإيه نوع من العز والحب من الراجل عشان كده هي بادلته حبا بحب كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه المهم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض الدنيا ربيع واللبن كتير والجماعة بيه بيحلبوا اللبن في طواجن وبتاع طلع بقى فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها بالرمانتين لا واحدة ملظظة ومربربة والكلام ده قال لك الستين عجبتني ودخلت دماغه فطلقني ونكحها ليه؟ هو اللي حصل كده طب ما ضمان الكتيبة وخلاص لا هو طلقها العادة أن المرأة المطلقة لا تحفظ جميلا لمطلقها حتى لو كان أي طبع عشر شمس ليه؟ لأن كسر المرأة طلاق طلاقها كسر وسطها فلا تحفظ له جميلا أبدا إن شاء الله يكون حتى هو عليه جميل لها من شعر فنخم قدمه فلما طلقها على طول ربنا كرمها بواحد غني قالت فنكحت بعده رجلا ثريا رجل من سراة الناس أي من أشرافهم الحمد لله وقعت برضه في نفس الحي الرافض رجلا ثريا ركب شرية الشري نوع من أجود أنواع الخيل تساوي أفخم السيارات عندنا الآن بيبقى الواحد راكب مع واحد سيارة فخمة مع إن السيارة مش ملكه ولا حاجة وعمال يبص لنفسه في الشباك كده مع إنها مش بتاعته واخد بالك يبقى الله يكون في عون صاحبه ها الله يكون في عون صاحبه فده بقى راكب فرس من اجود انواع الخيل ورجل غني وعايش في الابهه ها واخذ خطيه وقام حاطط تحت الباطه رمح عشان الصوره تكمل بقى ابو عراء حاطط الرمح تحت باطه وراكب الفرس اللي عمال يرقص بيه ده يعني عشان تكتمل الابهه والصوره واراح علي نعما ثريه غرقني في النعيم وأعطاني من كل رائحة زوجا وفي الرواية الثانية وأعطاني من كل ذابحة زوجة أي ما يصلح أن يذبح رجل عنده نعم متعددة قطيع من البقر رايح خدي لك بقرتين وديهم لأهلك جاموستين خدي لك جاموستين خدي لك حمارين خدي لك بغلين خدي لك فرسين كل حاجة ماشية خدي لك اثنين وأعطاني من كل رائحة إيه زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك مش لوحدك إنما ادي لأهلك كمان وسع عليهم خليهم ياكلوا معاك الرجل ده في عيب يتعيب لا ما يتعيبش عملت بقى الشهادة النهائية والمقارنة بين الزوجين بين أبو زرع والجدع الثاني ده قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع اصغر حل عند ابو زرع احسن من اللي عند الراجل ده كله. ليه يا جماعه؟ ايه الوفاء العجيب ده؟ امراه مطلقه وتقولي الكلام الع- العجيب ده؟ يا اخي الوفاء تخضع له النفوس النبيله ولا يصدر الا من نبيل، امراه مطلقه ومع ذلك تشهد هذه الشهاده القويه جدا. فلو اني جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. ليه يا جماعه؟ لأن أبا زرع هو أول من فتق قلبها بالحب أول محبوب لها يفضل معلم في قلبها طول عمرها كالسيل يحفر مجراه تعرف في أنهار ما فيش حد حفرها ها نهر النيل والكلام دوت والأنهار العظيمة ما فيش حد جه حفرها إنما حفرها الماء فأول حب في حياتها كان هو زوجها فظلت وفية لهذه العلامة التي انطبعت على قلبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع أشوف بقى ده, ده رفع أبو زرع للسماء كون يقول كنت لك كأبي زرع يتشبه به فقالت عائشة كما في رواية ثالث صحيح بل أنت خير منه يا رسول الله ليه؟ لأن أبو زرع صلى وهو ما صلاش. آه بل أنت خير منه يا رسول الله لكن حسب أبي زرع شرفا باذخا أن يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة والسلام قصد أن بيوتنا كمسلمين ينبغي على المرأة أن تفي لزوجها كنوفية عشان نضرب أعدائنا في في سويداء القلب مش هيضيع كل قوانينهم ومخططاتهم إلا أن المرأة تلتزم بشرع ربها ولا تصدر إلا عن فتوى ثم أخيرا أيها الإخوة الكرام إحنا بنذكر إخواننا بمسجد الجمعية الشرعية الجمعية الشرعية الآن هدم المبنى القديم ونحن في حال تأسيس لهذا المسجد العامر ويعتبر أقدم مسجد سنة في هذا البلد له اسمه وله رصيد وله تاريخه وهو داعي للسنة وكل الناس اللي بدأوا فيه بدأوا الحمد لله الآن على خير هذا المسجد يحتاج إلى سواعدكم يحتاج إلى أموالكم لا تظن باليسير فإنه مع غيره كثير في أمريكا الأسبوع الماضي لما يعني دعونا إلى التبرع للمركز الإسلامي في نيويورك مع قلة الأموال مع الناس اللي هناك تبرع الجلوس ب 35 ألف دولار في الجلسة دي لما ذكروا بالله تبارك وتعالى والبذل والإنفاق كانوا يتسابقون من يعطي أكثر قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه لأن واحد لما يطلع ألف دولار واحد يطلع ألف خمسمية ألف خمسمية واحد يطلع ألفين خمسة وثلاثين ألف دولار يعني يعدي مئة ألف جنيه في مجلس واحد فنحن ينبغي علينا أن نبذل لا تقل إن عشرة جنيه اللي أنت هتتبرع بيها ولا الكلام ده هو قليل لا هي كثيرة إن شاء الله مع المجموع وهذا المسجد يهمنا جميعا ونريد أن يرجع إلى رسالته بأسرع ما يمكن يعني ما يصلحش بقى أن المسجد يغيب له سنة وسنتين وثلاثة والكلام إحنا بقى نجرب أنفسنا في البذل والعطاء لبيت الله عز وجل لعل الله يدفع عنك أمراض ومصائب بالتصدق ولكن لا تضعوا أموال الزكاة في المساجد ليه؟ لأن فقراء المسلمين أحوج أموال الزكاة من المساجد المساجد ممكن يجد مسجد عوضا لكن أموال المسلمين يحتاجون إلى الزكاة إذا نحن نحتاج إلى الصدقات فأنا أريد أن أنا أرى وينشرح صدري وتقر عيني بهذا البذل منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الصدقة بيمين يعني أي حين تصدق العبد فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له لما ثارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر فقال لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثله إذا اختلاف نوعية الرجال هي السبب يقول كان عمر واليا على مثلي فلم تسر الفتن وأنا وال على مثلك وهذا يدل على أن نقص التربية هو سبب كل البلاءات التي التي تكون في المجتمعات. الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الجماهير الغفيرة فشلت فشلا ذريعا بصورة عملية في الإجابة عن سؤال ضروري كلنا يقترفه وكلنا يدخل عليه ألا وهو لماذا نتزوج؟ لو سألت أذكى الناس هذا السؤال البدهي لأنه سؤال بدهي لكنه إذا باغته به لا تجد عنده جوابا مرضيا مقنعا لماذا تتزوج؟ سيقف بعض الوقت قبل أن يجيب إجابة ربما تكون هزيلة تزوجت لأن أمي تريد ذلك لأن أبي يريد ذلك لأنني شاب أريد أن أعف نفسي لكن لكن الإجابة الحقيقية هي أننا ما تزوجنا إلا ليبقى دين الله عز وجل على الأرض من الذي ينقله كما نقل إلينا من السلف الأولين نحن كذلك ننقله بذات الأمانة إلى الخلف الآتين بعد ذلك ليتواصل هذا العطاء كما نقل إلينا ننقله والا فان الله تبارك وتعالى يقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم التحلل والجحود والنكران وترك القيام بالامانه امانه الله عز وجل روى ابن ابي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اني لاكره نفسي على الجماع رجاء ان يخرج الله من صلبي نسمه توحده فمساله اعلى الاهداف كلها والمطالب من الزواج الذريه وكل مطلب لك ياتي بعد ذلك تبعا اذا كنت تريد مثلا ان يبقى اسمك في الاجيال سيكون بالولد إذا كان كنت صاحب مصانع صاحب تجارات صاحب أراضي وتريد أن يرثك ولدك سيرثك لكن ليس هذا كله هو المطلب الأول المطلب الأول أن يكون الولد في رصيدك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فولدك امتداد لك فيه بعض الناس يولد لها فعلا لكن عندما يموت ينقطع برغم ان هو له عشر اولاد مثلا لكن ولا ولد صالح وشرط الامتداد شرط امتداد الولد لك ان يكون صالحا ان نوحا عليه السلام نادى ربه في الطوفان قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك مع انه هو ابنه فلان ابن نوح قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح في القراءة الأخرى المتواترة إنه عمل غير صالح إذا الولد الفاسد يعتبر مقطوع الصلة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن ولد فاسد يلعنوه يلعن أبوه في الدنيا وإذا كان في الدنيا رجل صالح يترحمون عليه وعلى والديه يبقى إذا الولد الصالح كان امتدادا حقيقيا للوالد في الدنيا أما في الآخرة فمعروف الأمر أظهر وأجلى من الدنيا إن في الآخرة إنما هي الحسنات والسيئات وكما قال ربنا تبارك وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين إذا الثمرة العظيمة من الزواج الولد هذا الولد لابد أن يرث الدين قبل أن يرث المال يعني زكريا عليه السلام لما دعا ربه بالولد فقال يرثني ويرث من آل يعقوب هيرث إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث الأنبياء ما جاءوا ليعلموا الناس الدنيا ليعلموهم الأكل والشرب والكلام ده لا الأنبياء مهمتهم أدنى من ذلك ما جاءوا ليجمعوا الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر كان في كان في بيته سبعة دنانير فقال لعائشة أخرجي الدنانير ثم أغشي عليه فلما أفاق سأل عائشة أخرجت الدنانير قالت شغلني مرضه قال ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده هذه يعني أقول إيه إذا لقيت الله وعندي سبع دنانير في البيت ما جاء الأنبياء لا للمال ولا ليحوزوا الدنيا بل أتوا ليزهدوا الناس في الدنيا فقول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل فأراد ولدا ليخدم الهيكل بعده وهذا نفس الكلام شبيبي جرى مع يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا لا مال ولا إرث ولا ضياع ولا تصر إخواتك ولا الكلام ده ما تعبدون من بعدي يأخذ عليهم الميثاق ألا يبدلوا من بعدك ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قبل أن يموت يوصي أولاده ألا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى الآن المسلمون أمة ضعيفة تعيش على هامش الدنيا أرخص دم في العالم هو دم المسلم دم الذي يعبد البقر أغلى منه في هيئة الأمم وأغلى منه في المحافل الدولية الآن بيدخل أي وفد إسرائيلي على الركوع سجد الركوع ويقتل مئة رجل ومئتين رجل وأحداث المسجد الأقصى والقتلى من المسلمين بالمئات بل بالألوف ومع ذلك لا صريخ لهم لماذا؟ لأن الجماهير أخفقت في تربية الأولاد ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع بس إننا نحتاج إلى وقفة جديدة لماذا نتزوج؟ إننا نحتاج إلى جيل فريد هذا الجيل الذي يواجه اليهود في المعركة الحاسمة وهي قادمة لا محالة اليهود جبناء والمسلمون أشجع الناس ما قاتل رجل بساعده فانتصر مثل المسلمين وترك المبارزات القديمة في الحروب يعني المبارزات بسيف المسلمون حادوا قصر السبت فيها وهي وهم أمة جريئة شجاعة لكن تحتاج إلى إعادة نظر لماذا نتزوج؟ كل مطالبك من الزواج ستأتيك تبعا تريد أن تعف نفسك تريد أن يرثك الولد تريد أن تخلد اسمك كل هذا سيأتي تبعا لكن النية قبل مجيء الذرية الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا قال تنكح النساء لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فاختار لك خصلة من الأربعة والله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة إذا اختار الله لك فلا تختر لنفسك إنه من الغفل الفاحش أن تفضل اختيارك على اختيار ربك وإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك لا تختر لنفسك فإنه من الغفل الفاحش أن تختار لنفسك وترغب عن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الاشياء الاربعه التي يبحث الناس عنها هو امر في صيغه الخبر امر في صيغه الخبر او عفوا هو خبر في صيغه الامر تنكح النساء لاربعه اي يقول ان الناس عندما يبحثون عن المراه يبحثون عن اربعه اشياء اما عن مالها واما عن جمالها واما عن حفرها واما عن دينها فكانه قال لك وانا اختار لك الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك وانت اذا تمت في الاربعه تجدها كلها مؤقته يعني مثلا تنكح المراه لمالها لو المراه اغنى منك لا تستطيع العيش معك حتى تكون يدك العليا وانت اللي تنفق ولذلك المراه العامله يكثر مشاكلها مع زوجها ليه؟ ان هي بتضع جنيه وهو بيحط جنيه عينها جريئه وقويه على زوجها وتكسر الاعتراض ليه؟ لانها تنفق مثله وانت جرب لما مثلا يكون اخوك الكبير هو اللي بيكفلك بعد وفاه ابيك ما تعرفش تتكلم نص كلمه معاه طول ما هو بيصرف عليك يامرك بالامر على خلاف ما تريد وتسمع راغبا اول ما تقبض المرتب الاولاني تبتدي تعترض على اخيك تقول له انا مش رايي كده انا رايي غير كده بدات تستقل حتى بقرارك لما استقللت بمرتبك وانما قلت الاخ لاني يقبح ان اقول انك انت بتقف لابيك انما تقف لاخيك ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت اصبحت مستقل ماديا. المرأة لما بتنفق في البيت بتسلب منك نصف القوام لأن الله عز وجل جعل القوام للرجل إليه قال تعالى الرجال قوامون على النساء